القرآن فضائل يعرفها أهل القرآن واتقوها يحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دي تقريبا الحلقة الرابعة من الحلقات المتعلقة بالشفاعة المنزلة الجميلة اللي احنا فعلا حبيناها من منازل يوم القيامة وعرفنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم هيكون معنا في هذا اليوم لن يتركنا ابدا لدرجة ان النبي لما خير بين ان يكون نص الامة يخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وبين انه يشفع للناس النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة عشان الشفاعة دي تروح للناس اللي اذنبت وعصت وفي يوم من الايام الشيطان اغواها ورجلها زلت في معصية الله سبحانه وتعالى آه النهاردة هنتكلم بقى عن الشفاعة ولكن من منطلق اخر منطلق العمل ان احنا عندنا اعمال كتير جدا هتشفع للعبد يوم القيامة واحنا محتاجين بالفعل لعمل صالح يشفع لنا يوم القيامة زي ما قلنا ان في النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في اعمال صالحة تشفع من هذه الاعمال الصالحة وعلى رأسها طبعا الصيام والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أما الصيام فيقول أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه ده الصيام وأما القرآن فيقول أي ربي أي ربي أسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحر مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار هو ده المعنى احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة شفاعة الأعمال للإنسان زي ما قلت لكم من أول حلقة في السلسلة ان احنا محتاجين العمل لان هذا اليوم يوم القيامة يحتاج مننا للأعمال ما بيحتاجش مننا يعني لل... للأمنيات يحتاج لعمل العملة النادرة اللي احنا محتاجينها في هذا اليوم هي العمل الصالح على رأس هذه الأعمال العمل طبعا الخاص بشهر رمضان وهو صيام الفريضة اللي هو صيام رمضان الصيام ده من أعظم وأحب وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك لو جينا نظرنا من وسط كل الأعمال يعني نجد أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام شفاعة وجعل القرآن شفاعة احنا نتكلم النهاردة عن شفاعة الصيام كتير مننا بيصوم بس يا ترى ايه النوايا اللي انت خدتها وانت بتصوم كتير مننا بيصوم فعلا حقيقة ولكن ايه نواياك اول نية من النوايا ان هذا الصيام يكون شفيعا لي يوم القيامة ما بقاش لوحدي يوم القيامة معايا اللي يشفع لي بين يدي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة مش كده وبس بل مفيش عمل مفيش عمل من الأعمال هيكون له هذه المنزلة زي الصيام النبي قال كده لا عدل له لا مثل له في يوم من الأيام سيدنا أبو مامة بيقول إيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة فرفع النبي يديه إلى السماء ها يا بختك يا أبا أمامة النبي هيدعي لك فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا ثم أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة فرفع يديه إلى السماء ها خلاص هنال الشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا قال فأرسلني النبي في سرية ثالثة فقلت يا رسول الله خلاص سل الله عز وجل أو أخبرني بعمل أدخل به الجنة ويباعدني الله عز وجل به عن النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له عليك بالصوم فإنه لا عدل له مفيش عمل هيتساوى مع الصيام في هذه المكانة ولا يتساوى مع الصيام في هذه المنزلة عليك بالصوم فإنه لا مثل له عمل يدخلك الجنة وينجيك من النار وعمل يشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى ده مش كده وبس ده يوم القيامة مع حره وشدة الظمأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدينا معنى من أهم وأخطر المعاني روى البزار في مسنده بإسناد جيد كما قال المنذري من حديث ابن عباس قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر فبينما هم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع يا الله يا الله إذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا فقال إن الله عز وجل كتب أنه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من ضغط في الحر الشديد ده الصيام له أجر عظيم جدا إيه أجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان حقا على الله أن يسقيه من ضغط الناس يوم القيامة في الحر الشديد والشمس ذات ونص هيموتوا من العطش إنما الصائم فضل الله مش خايف خالص كان حقا على الله أن يسقيه من الظمأ الصائم النبي صلى الله عليه وسلم جعل له باب خاص للجنة باب ريان قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة أي عبد الله هذا خير لك إن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة إن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة إن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان طب ليه ما قالش باب الصيام قال لك لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيطمن الناس الناس اللي اتبهدلت وعطشت قوي في الأيام اللي زي اللي احنا عايشين فيها الآن في الحر الشديد ده وصامت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى الباب باب الريان ليه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه والريان مأخوذ من الري الذي هو ضد العطش فلما عطشوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى في الدنيا كافأهم الله بهذا الباب عند الترمذي زيادة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخله شرب اللي يخش من ده هيشرب ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا هنيئا للصائمين هنيئا للصائمين ايه كمان من فضائل الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ميزان الأعمال في الدنيا إن الحسنة بعشرة والعشرة بسبعمية إنما ميزان الصيام مش كده خالص ليه؟ أصل الصيام هو الصبر الصيام صبر تحمل مشاق والله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي كل عمل ابن آدم الحسن بعشر إلا الصوم فإنه لي أضاف الله سبحانه وتعالى الصيام له تشريفا وتعظيما لهذه العبادة الجليلة العظيمة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به مش كده وبس ده الصيام ده كمان يا الله يا الله النبي صلى الله عليه وسلم عيشوا معايا الحديث ده تخيلوا معايا أحبابي إن أعظم أمنية أعظم أمنية لآخر رجل بيخرج من النار علشان يخش الجنة إن ربنا بس يصرف وجهه عن النار مش عايز يشوف النار مش عايز النار تلقاء وجهه إنما ما شاء الله الصائمين اللي اتحملوا الص... الحر الشديد علشان الصيام سواء في نهار رمضان أو في أيام التطوع ياما صبروا وياما صاموا إن هم يمتنعوا عن الطعام والشراب شوفوا النبي بيقول إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة سبعين خريفة في رواية مسيرة مئة عام يبعد عن النار ده بيوم واحد يوم واحد صامه لله سبحانه وتعالى تخيلوا بقى الناس اللي عاشت طول حياتها على صيام الاثنين والخميس تخيلوا الناس اللي عاشت طول حياتها على صيام 13 و14 و15 تخيلوا الناس بقى اصحاب الهمه العاليه اللي كانت بتصوم يوم وتفطر يوم كما كان داوود عليه الصلاه والسلام يفعل هيكون حالهم ايه عند ربنا حالهم عند ربنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض تخيلوا معايا احنا قاعدين دلوقتي على الارض بينا ميه الجهه الثانيه في ارض الميه دي لو انا عايز اعدي الناحيه الثانيه مش هعرف اعدي لان في خندق عظيم في مكان غويط ولكن والنبي بيدلنا المعنى ده عشان يقول لنا يا جماعه اللي صام يوم واحد في سبيل الله ربنا بيجعل بينه وبين النار خندق عظيم جدا عمقه كما بين السماء والارض يعني عمره ابدا ما يخش النار عشان كده النبي قال لنا يا اللي خايفين من النار يا اللي خايفين من حر النار يا اللي خايفين من العذاب في النار عليكم بالصيام قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وحصن حصين من النار وفي رواية الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال وفي رواية الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله ما أجمل الصيام ما أعظم الصيام لو اجتهدنا قوي في الصيام سواء في رمضان أو غير رمضان أحبابي يعني الناس اللي ما بتصومش ست ايام من شوال من دلوقتي خد قرار اول سنه السنه دي هبدا اصوم ان شاء الله ست ايام من شوال الناس اللي بتصومهم ومقصره في صيام اثنين وخميس من السنه دي باذن الله من رمضان ده هبدا اصوم اثنين وخميس الناس اللي ما بتصومش 13 14 15 خد قرار من دلوقتي خلاص ان شاء الله صيام 13 14 15 ده مش كده وبس ده انا هدعو الناس كمان كل صيام 13 14 15 هعرف الناس في المساجد وغير ذلك عايز أقول الناس اللي أرق- أرهقتها الذنوب الناس اللي عندها معاصي كتير جدا جدا جدا الناس اللي هي معاصية ربنا سبحانه وتعالى لو عايز ربنا يغفر ليك عليك بالصيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في نفسه في ماله في ولده في جاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة فالصيام مكفرة للسيئات كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول لك اهتم قوي بالعمل ده ليه علشان يوم القيامة لما بتكون لوحدك هتلاقي اللي يشفع لك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وشفيعك في هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم عملك الصالح وعلى رأس الأعمال الصالحة الصيام والقرآن فإنهما يشفعان العبد يوم القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من قربات القيامة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانه والعتق من نيرانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخلاق الإسلام فضائل يعرفها أهل القرآن واتقوا ويحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان